بعض فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين حبيبنا وسيدنا وتاج راسنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم ربنا يجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وكما تعودنا أحبابي بندعو لمرضى المسلمين بندعو لوالدي والأخت هدى المصري والشيخ شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني والأستاذ ياسر الهواري والحاجة سعاد عفر وبنتنا الغالية براءة والحاج رأفت شاهين والأستاذ ربيع صقر والأستاذ محمد عبد الغني والد أخونا وحبيبنا الأستاذ محمد المدني والدكتور محسن المسيري والأخت الشي... الحاج شيمي الحاج شيمي عبد الحميد محمد حسنين أبو عادل والطفلة مريم هشام والأستاذ شريف سيد حبيب والطفلة رضوى والدة أخويا وحبيبي الأستاذ رضا شبل والطفل أمير من فنلندا بتجرى له عملية الآن خطيرة جدا في القلب يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي والدة الشيخ محمد حسين يعقوب والدة الأستاذ عصام حجازي ووالدة الأستاذ سليمان محمد والحاجة سمية البنبي والحاج نعيم فارس والأستاذ إيهاب الطهري والحاج سيد عبد العزيز والحاج إبراهيم إمبابي إبراهيم والأستاذ أحمد عرفة محمد حسين والأستاذ إبراهيم أحمد رزق والأخت نجاة شحات وحمات الأستاذ مخرجنا الجميل الأستاذ حمد السيد أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم اغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين تعالوا نكمل رحلتنا للدار الآخرة لكن آه، بقول لاخواني واحبابي اللي بعتوا رسائل SMS بقول والله العظيم يعني ان شاء الله الرسائل لا تهمل ان شاء الله وبنقرا كل الرسائل وبدعو لكل واحد بيطلب الدعاء بالاسم لكن بس عشان وقت الحلقه لكن هو بس سؤال واحد بس اللي هرد عليه آه، ما اعرفش اخ او اخت الف مبروك شيخ محمود على مولود حضرتك الجديده وربنا يحفظها بس عايزين نعرف يعني ايه اسم رودينا الحقيقه اصل إيه، آه، آه، بنتي ال- يعني الحمد لله إن ربنا رزقني بيها اسمها رودينا ويمكن بعض الناس استغربوا معقول الشيخ محمود يعني يسمي اسم مخنفس كده جميل جدا واسم له اصل في الدين بفضل الله آه، ودي معلومه حلوه قوي حبيت اوصلها لبعض حبايبنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا رودينا ليه معنى وليه حقيقة في الاسم الحقيقة اللي في الاسم ان هو اسم صحابية وده الشيء العجيب اللي ممكن تستغربوا له بقى مولى فيه كان في صحابية اسمها رودينة آه، ده الحقيقة اللي اللي الناس كتير ما تعرفهاش ان رودينة كانت صحابية بتعد السيوف والرماح في المعارك آه، والغزوات التي كان يخوضها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان اسمها رودينة رودينا ورودينا يعني ايه يعني حتى كان كان بتعمل بتعد اجمل واجود انواع السيوف حتى كان يقال عن السيف الجميل السيف الرو الرويداني السيف الرويداني آه فده اسم رودينا اسم صحابيه ما هوش اسم افرنجي ولا حاجه آه لحسن بعض الناس تحسب ان احنا بنسمي اسماء اسماء افرنجيه ولا حاجه لا ده اسم صحابيه لكنه اسم غير معروف وهو اسم مش منتشر وحبيت ان انا يعني ايه من باب يعني ان احنا نسمي سنه حسنه نعرف الناس اسماء بعض الصحابيات اللي ما حدش عارفها عشان برضه لو حبوا يسموا الاسم برضه آه، بس يستنوا سنتين ثلاثه يعني خلونا نفرح بالاسم شويه يعني آه، دي حاجه وفي معنى تاني آه، لما رجعت لبعض القواميس فلقيت ان آه، آه، رودينا آه، هو اسم السحابه وان كان لم اقف آه، على يعني اي آه، اثر صحيح يدل على هذه على هذه المساله لكن آه، من ضمن المعاني يعني بيقولوا ان هي اسم السحابه التي آه، ظللت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في طريقه الى غار حراء ولكن حتى لا يعني آه، يقول احد اني ذكرت هذا ان ده حديث ده مش حديث ده مجرد فقط انا سمعت هذا او او قرات هذا لكن لم اطلع على صحه هذا ال- الكلام انما ال- الصحيح ان هو اسم صحابيه كانت تعد السيوف والرماح لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فده معنى اسم ردينا فعشان كده اخترت الاسم ولقيته اسم جميل وحلو كده وجديد عشان برضو يعني ما يقولوش ان احنا بنسمي آه، يعني آه، ما بنهتمش باسماء اولادنا لا بنهتم باسماء اولادنا وبيكون ليها بفضل الله كمان آه، يعني آه، سلف لينا من أصحاب وصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل موضوعنا في رحلة إلى الدار الآخرة تكلمنا الحلقة السابقة لو تفتكروا حضراتكم عن احوال بعض العصاه والحلقه اللي قبلها كنا اتكلمنا عن احوال الطائعين المؤمنين ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين قلنا في عجاله سريعه كده عشان اذكر حضراتكم اللي سمع الحلقه اللي فاتت واللي ما سمعهاش يعني في عجاله سريعه نراجع بسرعه كده في دقيقتين اللي قلناه الحلقه اللي فاتت قلنا يا جماعه ان من ضمن المشاهد اللي احنا هنشوفها واحنا خارجين من قبورنا او من قبورنا هنشوف مشاهد عجيبة جدا فمن ضمن المشاهد احنا قلنا هنلاقي واحد خارج كالمصروع عمال بما- بيمشي ويقع ويتكعبل ويقوم انسان عنده كأنه عنده حالة صرع ده مين ده يا جماعة ده آكل الربا ربنا يعافينا ويعافيكم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سبحانك يا ربي فآكل الربا ي- يبعث يوم القيامة مصروعا كأنه في حالة صرع وقلنا المشهد الثاني واحد هيحشر أعمى واحد يطلع من قبره كده أعمى هو ما كانش أعمى كان مفتح في الدنيا بس كان مفتح زيادة عن اللزوم فيحشر يوم القيامة أعمى ده مين دوت ده اللي أعرض عن ذكر المولى عز وجل ده اللي حكم عقله في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ده اللي لما تقل لما اتقال لها الحجاب فقالت الحجاب حجاب القلب وأنا عمري ما هتحجب وأنا عمري والحجاب ده موضة قديمة وأنا لا يمكن إن أنا أقلد البنات المحجبات دولت ده اللي رفض انه يسجد لربنا سبحانه وتعالى واعتبر ان السجود دوت حاجه يعني مشغاله للانسان عن حياته العصريه و ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ده في الدنيا وبعدين الضنكه كمان ده ليها تفسير كمان النبي عليه الصلاه والسلام فسرها بعذاب القبر يعني ضنك في الدنيا وفي القبر وبعدين يوم القيامه ونحشره يوم القيامه اعمى فجاي بقى فصيح بقى لبلب يوم القيامه وبيسال وبيقول لما؟ ليه يا رب يعني ليه اللي حصل ده كله رغم ان انا كنت كويس جدا في الدنيا وكنت شاطر وكنت احط القرش يجيب 100 قرش وكنت ما شاء الله يعني قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك جزاء من جنس العمل ما حدش ظلمك يعني اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين خد بالك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى زي ما عملت دي لازم تتنسي يوم القيامة سبحانك يا رب قلنا مشهد ثالث هنلاقي واحد خارج من القبر عياذا بالله نار طالعة من عينيه ومن ودانه ومن أنفه ومن فمه ومن كل الجوارح بتاعته طالعة نار وأطفال عمالين بيجروا وراه بيشدوا فيه وبيدفعوه ده مين دوت؟ ده أكل مال اليتامى ده بدل ما يأكل اليتامى ويطعم اليتامى ويكرم اليتامى عشان يكون مع الن- مع النبي النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة أو في الجنة هكذا لا ده بياكل مال اليتامى بدل ما يكرم اليتامى بدل ما يكون على الحياد لا بيكرم ولا بياكل مال اليتامى يعني حتى ما بيعملش أي حاجة خالص لكن ده كمان وصل لمرحلة عياذا بالله من طمس البصيرة البصيرة بتاعته اتطمست وقلبه عياذا بالله خلاص كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلبه خلاص اتغلف من كتر القسوة ومن كتر البعد عن ربنا ونسي ان اليتيم ده ملوش حد في الدنيا الا يعني بعد الله سبحانه وتعالى الا انسان يحنو عليه ويكون له زي الاب الحنون فقسي على اليتيم وكل ماله يوم القيامة يبعث يوم القيامة النار طالعة من كل حتة وأطفال بيدفعون من ضمن المشاهد لقينا راجل طالع وماسك في ايده كاس خمر ده مين ده واحد آه، مات وهو اصلا في ايده كاس الخمر ربنا يعافينا ويعافيكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه على الهيئه اللي هتموت عليها تبعث عليها يوم القيامه يعني من مات يوم من مات ملبيا يبعث يوم القيامه ملبيا ومن مات ساجدا يبعث ساجدا ومن مات تاليا للقران يبعث تاليا للقران شوف بقى الهيئه اللي انت تتمنى تموت عليها قول لي طب ما انا ما اعرفش هموت امتى اقول لك عشان كده خليك على طول على طاعه لعل وعسى تاتيك المنيه وانت على طاعه طب لو ارتكبت معصيه الحق وتوب بعدها ما حدش معصوم يا جماعه الا حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فيوم ما تقع في معصية الحق وتوب إلى الله وجدد التوبة وما تنامش إلا إذا قرأت دعاء س- سيد الاستغفار يعني اللي النبي أخبر عنه كما عند البخاري إن اللي اللي يقرأه قبل أن ينام فإن مات في تلك الليلة كان من أهل الجنة وإن قرأه حين يصبح فإن مات في هذا اليوم كان من أهل الجنة سبحانك يا ربي هنشوفنا من ضمن المناظر رجل طالع كده وماسك رجل تاني والراجل الاولاني جسمه كله عمال يعني بي- بيسيل تسيل منه الدماء من كل مكان وماسك واحد كده من راسه ومن مقدمة رأسه ورايح بيه عند عرش الرحمن وبيقول له يا رب سل هذا فيما قتلني ده كان واحد اتقتل في الدنيا فواخد القاتل ورايح بيقول لربنا اسأله يا رب هو قتلني ليه مش هيسيبه محدش هيعدي إلا لما ياخد حقه ومحدش هيعدي من الظلمة إلا لما يتاخد منه كل الحقوق بفضل الله سبحانه وتعالى أتدرون من المفلس انتوا عارفين الحديث لآخره هنلاقي واحد تاني يوم القيامة يبعث وجهه أسود ربنا يا رب يبيض وجوهنا يوم القيامة ربنا يعافينا ويعافيكم من سواد الوجوه والقلوب سبحانك يا رب ده مين ده تارك الصلاة ده اللي رفض يسجد لربنا سبحانه وتعالى ولما يكشف عن ساق الملك يوم يكشف عن ساق هو يحاول يسجد ما يقدرش ينقلب الجسد إلى جسد متيبس يحاول يسجد فينقلب على ظهره يحاول تاني فينقلب على ظهره وحواليه ما شاء الله أحباب المولى عز وجل الكل ساجد لله سبحانه وتعالى المؤمنين ساجدين بيحمدوا ربنا ويسبحوا بحمد ربنا وبيسجدوا ربنا ولكن اللي رفض يسجد له في الدنيا ربنا مش هيخليه يسجد له يوم القيامة لأن علامة السجود دي دي علامة من علامات أهل الجنة اللي هيخشوا الجنة يوم القيامة وياخدوا الصحائف بتاعتهم بأيمانهم ويخشوا جنة الرحمن سبحانه وتعالى من ضمن برضه المشاهد العجيبة جدا واحد خارج من قبره وحواليه ربنا يعافينا ويعافيكم ثعبان كبير جدا ملفوف حواليه عمال بيعصر فيه وبيقطع فيه ربنا يعافينا ويعافيكم وعمال بيلدغ فيه واحد تاني الإبل بتاعته عمالة بتضربه وبتعضه واحد تالت الأغنام بتاعته والأبقار عمالة بتنطحه واحد رابع الأموال بتاعته اتحمى عليها في نار جهنم وعمالة عياذا بالله بتكوى بيها جبهته وجنبه وظهره دول مين دول دول اللي منعوا زكاة أموالهم عن الفقراء دول اللي قعدوا يكنزوا الأموال ومحدش فيهم خرج ماله في سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها على الأموال بتاعته اللي هو منعها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قلنا السر في اختيار الجبهة والجنب والظهر ان الغني لما بيجي له الفقير عشان يطلب اي حاجة فاول حاجة بيعملها ان هو بيعبس بجبهته في وجهه بيكشر فاذا الح عليه اداله جنبه يعني خلص بقى انا مش فاضيلك فلو الح عليه فبيديله ظهره فمن ثلاث مواضع اللي اعرض بها الغني عن الفقير يعذب بنفس المال الذي منعه عن الفقير ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين شفنا برضو منظر منظر مشهد عجيب جدا ناس كانوا ضخام الجسد وضخام ضخام الجثة وما شاء الله وطول بعرض حاجة يعني كبير قوي ويوم القيامة يبعثوا الناس دولت على صور الرجال ولكن في حجم الذر النمل الصغير سبحانك يا ربي يطأهم الناس بأقدامهم يا الله دول مين دول دول متكبرين ده اللي كان بيعم بيعامل الناس من طراطيف طراطيف أنفه وعمال بيقول لكل واحد أنت ما تعرفش أنا مين انت ما تعرفش انا اقدر اعمل فيك ايه انا بتليفون اعمل فيك كذا واوديك ورا الشمس انا بتليفون انفيك من كوكب الارض انا بتليفون ادمر مستقبلك واعمل في حياتك و... وكذا وكذا وتسلم عليه ما يردش عليك و... وتحاول تتعامل معاه ما تعرفش تتعامل معاه عياذا بالله المولى عز وجل شوف بيقول ايه بيقول انا الملك يوم القيامه يطوي السماوات بيميني والارض والارضين بشماله ويقول انا الملك انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون فين اللي كانوا بيتكبروا سبحان الملك المولى عز وجل يعني يعني هو الم هو هو هو هو الجبار المتكبر سبحانه وتعالى وحق له ذلك فهو مالك الملك ومالك الملوك وما يحق لأي إنسان على وجه الأرض أن يتكبر على أحد لا يتكبر على البشر ولا على غير ذلك وإنما الإنسان لابد أن يكون متواضعا وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه قد ايه 2 كيلو ولا 3 لا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أعوذ بالله تخيل حضرتك قعدت أسأل نفسي أقول طب اللي بيتكبر ده بيتكبر ليه عشان علمه يعني قادر ربنا سبحانه وتعالى بخبطة واحدة في دماغ العالم ده يفقد الذاكرة وبعد ما كان عالم بناس يعني بتجله وتحترمه يمشي الأطفال يضربوه بالحجارة لأنه خلاص بقى مجنون من كتر إيه ما فقد عقله بيتكبر عشان إيه عشان فلوسه في صفقة واحدة يبقى على الحديدة ويمكن يبيع الحديدة بتتكبر عشان إيه عشان منصبك لو دامت لغيرك ما وصلت إليك بيبقى رئيس وبيبقى وزير وبيبقى رئيس وزراء ويقول لك رئيس الوزراء الأسبق واخد بالك والرئيس الاسبق والوزير الاسبق والمدير الاسبق وكله هيبقى اسبق وكله مروح وكله مروح وبعد 100 سنه لا يمكن ولا- بقول لك لا يمكن في الغالب تلاقي واحد عايش على وجه الارض دلوقتي يكون موجود بعد 100 سنه الارض بتتقلب دول طالعين ودول نازلين وان الى ربك المنتهى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه الكل مروح بتتكبر على ايه في ايه في الدنيا يخليك تتكبر بالعكس ده حفظ النعمه بان انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى وكل ما ينعم عليك تزداد خوف والله الذي لا اله غيره الواحد كل ما ربنا بينعم عليه بنعمه كل ما بيزداد خوفه من ربنا أنا مش بتكلم عن نفسي انا بتكلم عن الاصل في المسلم ان كل ما ربنا ينعم عليك لازم تخاف من ربنا اكتر ولازم تشكره اكتر ولازم تتواضع اكتر لان قادر ربنا ان هو يزيل مننا كل النعم دي في لحظه يا مسلم حافظ على نعم ربنا بالشكر توجه لربنا ربنا رزقك بسياره جديده اللهم لك الحمد احمد ربنا حط ايدك على السياره وزي ما ما النبي امرنا مش مش الزوجه بس لا لا- لو لو ربنا اكرمك بزوجه لو اكرمك ب- ب- بسياره اكرمك بشقه حط ايدك على ناصيه هذا المكان على ناصيه ال- السياره ال- الشقه الزوجه اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي استعملها في طاعه ربنا امشي بها في صله الرحم ودروس العلم امشي بها لشغلك لاكل عيشك الحلال الطيب المبارك امشي بها في خدمه المسلمين خلي كل نعمه ربنا ينعم بها عليك تقربك اكتر واكتر من ربنا سبحانه وتعالى وبكده هتبقى شاكر لله ولذلك كان واحد واقف مرة جنب الإمام الحسن فبيقول اللهم اجعلني من عبادك القليل قال ومن هم القليل قال أما سمعت إلى قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور فعلا قل من يشكر المولى عز وجل على هذه النعم بل بالعكس ياما قابلنا ناس مليارديرات وهو بيعتبر ان اللي عنده ده ولا حاجة وان هو يعني الدنيا صعبة جدا والحياة واقعة وال- وال- والحالة بقت جيم والسوق نايم ومفيش فلوس والدنيا لانه بيقيس المسائل بمقياس البشر مش بمقياس رب البشر سبحانه وتعالى هو كان بيكسب كل يوم مثلا مثلا 1000 جنيه مر عليه مثلا يوم آه، كسب فيه 500 جنيه فما بيقولش انا كسبان النهارده 500 جنيه لا بيقول انا خسران 500 جنيه لانه بيعتبر ان الاصل انه لازم يكسب كل يوم 1000 جنيه وده من عياذا بالله من انتكاسه الفطره ان الانسان ما يشوفش نعمه ربنا عليه سبحانه وتعالى شفنا منظر عجيب جدا واحد خارج من القبر في رقبته لجام او او, أو ع- عليه على وجهه وجهه لجام من النار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين سبحانك يا رب اللجام ده ليه قال لك عشان ده كان اتعلم العلم ورفض انه يعلم الناس العلم ده كتم العلم ربنا يعافينا ويعافيكم من تعلم علما فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من النار مش لجام عادي بقى لجام من النار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين ومش لازم يكون علم دين وبس وان كان الاصل هو علم الدين لكن علوم الدنيا حتى اللي الانسان بيعلم بها الناس واللي بيفيد بها البشر اوعى تكتم اي علم علم الناس واجتهد في انك تعلم الناس ربنا يحفظكم ويبارك فيكم شفنا برضو من ضمن المشاهد واحد تاني برضو بيبعث وجهه اسود من الاولاني ده مين ده اللي بيكذب على ربنا واللي بيكذب عموما لكن أشد أنواع الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ربنا عافينا وعافيكم شفنا برضو واحد عجيب جدا واحد طالع له ضوافر بس الضوافر دي يا جماعة من النحاس ضوافر من النحاس ويوم القيامة عمال بيخمش في وجهي وفي صدري عمال يقطع في وشه ويقطع في صدره ده مين دوت بكل أسف النوع ده كتير قوي فوق ما تتخيل ده اللي بيغتابوا المسلمين اللي ليل ونهار ملهمش غير فاكهة المجالس فلان قال وفلان عاد وفلان عمل وفلان سوى وفلان اتجوز وفلان طلق وفلان عمل وفلان سوى اللي فاضيين ما وراهمش اي هدف لا في امر دين ولا في امر دنيا كل اللي بيشغله بس انه يقعد يتكلم على الناس وسيره الناس وبدل ما يقعد ينتقد الناس ما يقعد يشغل نفسه بانه ينجح يعني بدل ما بنقعد ننتقد الناس ونحقد على الناس ونحسد في الناس الوقت اللي هتقضيه يا حبيب قلبي ان انت تحقد على فلان وتحسد فلان وتتكلم على فلان وتغتاب فلان وتوقع بين فلان وفلان وتمشي بينهم بالنميمه اشغل وقتك بقراءه قران اشغل وقتك بذكر لله بصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشغل نفسك بالاستغفار اقعد ذكر نفسك بالله اقعد اعبد ربنا صلي ركعتين اقعد اعمل اي حاجه قول سبحان الله العظيم وبحمده هتتغرس لك نخله في الجنه قول لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه اقعد صلي واسجد لربنا صلي على النبي عشر مرات حين تصبح وحين تمسي حتى تدركك شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اقعد كتر من الاستغفار من سره ان ينظر الى صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يكرمك في دقيقة واحدة يتبني لك بيتين في الجنة وفي دقيقة تانية يتغرس لك 100 نخلة في الجنة كل ده في دقيقتين فتخيل حضرتك لما يكون واحد قاعد يغتاب المسلمين وعلى وجه الخصوص يغتاب علماء المسلمين قاعد يغتابهم بالنص ساعة والساعة والساعتين واحيانا بيقعدوا بالثلاث اربع ساعات في سيرة الناس عياذا بالله وبعد ما يخلصوا يقطعوا في لحوم البشر يقول لك بس كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يعني اقول لك كل سنه وانت طيب حضرتك يعني يعني ان شاء الله نقابلك في ارض المحشر يعني مش ممكن مش ممكن الفهم ده بالمنظر ده ان واحد قاعد عمال يغتاب علماء المسلمين والناس حتى مش لازم علماء المسلمين بس اي حد وبعد ما خلص يقول لك كفاره مجلس مجلس ايه دي مظالم دي مظالم حبيب قلبي كفارة المجلس دي لواحد تلفظ بلفظ مش كويس بواحد قال كلمة ما ينبغيش انها تتقال انما كفارة المجلس لواحد بيغتاب ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مالهاش علاقة بالمرة ولا ليها علاقة بموضوع لا الغيبة ولا النميمة دي كفارات دي ذنوب ده لابد ان انت ده لابد ان انت تكفر عن هذه الذنوب ولابد ان انت يعني تتبرأ وتتحرر وتتحلل من هذه المظالم دي مظالم اخويا وحبيبي يعني ما ينفعش النهارده اكون راكب اتوبيس واروح سارق واحد ومطلع الفلوس من جيبه وانا نازل استغفر الله العظيم واتوب اليه لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما ينفعش ما ينفعش لان دي مظلمه يا اخويا حبيبي انت واخد فلوس الراجل وممكن تكون خربت بيته بسبب الموضوع دوت يعني رايح يودي فلوس ده عشان ولاده ياكلوا او عشان ولاده يتعالجوا وانت واخد فلوسه فمش هينفع لا استغفار ولا ينفع حمد ولا تسبيح ولا ينفع اي حاجه مع المظلمه الا ان انت ترد المظلمه وترجع الفلوس لصاحبها كذلك نفس الحكايه ما ينفعش اقعد اغتاب واحد لمدة ساعتين وبعدين أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فعشان كده بقول لك يا حبيب قلبي ابعد ابعد عن الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب جدا بيقول يا معشر يا معشر من دخل يا معشر يا معشر المسلمين لا يا معشر الناس لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم يا سلام يعني حاجة عجيبة جدا فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته يا سلام شوف العظمة شوف لما أنت تتتبع عورة مسلم عمال تدور نفسك تمسك له أي حاجة عشان تطلع تقعد تشهر بيه وتفضح فيه مع أن الأصل في ديننا هو الستر مش ان انت تقعد تدور على مثالب الناس ومشاكلهم عشان تفضحهم بالعكس ده انت تبحث له عن عذر فان لم تجد له عذرا كل لعل له عذرا دي النفوس السليمه ودي القلوب المحترمه الجميله الطيبه فدي اصحاب الفطر الجميله مش تقعد بقى تدور عشان تشهر وتعمل واوا وطبعا يعني ربنا عارفين عارفيك النفوس دي كترت قوي في زماننا ده لان الاحقاد كترت كترت بشكل يعني فعلا يبعث الخوف بجد يعني فسبحان الله فالاصل انك انت يعني يكون قلبك سليم من ناحيه اخوانك المسلمين وتبيت وصدرك سليم والراجل اللي النبي قال عنه ثلاث ايام ورا بعض يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه كان من النوعيه ديت قلب طاهر لا يبيت وفي صدره غل ولا غش ولا حسد لاحد من المسلمين فشوف لما تتتبع عوره حد مين اللي هيتتبع عورتك بقى مش جهاز بقى شرطه ولا جهاز امن ولا مخابرات لا لا لا ولله المثل الاعلى تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته ده تتمة الحديث ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته يا الله وشفنا برضو واحد يوم القيامة جاي شق مائل كأنه عنده شلل ربنا عافينا عافيكم ده مين دوت ده لا متجوز اتنين أو تلاتة أو أربعة ولا يعدل بينهم وياما كتير من الرجاله وأنا دايما بقول يا جماعة في مسألة تعدد الزوجات بقول يا جماعة وأنا لا أنكر أن تعدد الزوجات من الدين امر مباح غايه ما يقال انه امر مباح لا اقدر اقول ان هو واجب ولا اقدر اقول ان هو لابد ان انت تعدد لا انا بقول امر مباح لكن ادين الله عز وجل ان مش كل رجل يصلح للتعدد بل ده في رجاله ما يصلحوش اصلا ان هم يتجوزوا يعني ايه يعني هو اصلا مع زوجه واحده مش عارف يعيش معاه ومش عارف ي... يعني مش قادر ان هو يمشي البيت بما يرضي الله سبحانه وتعالى فازاي هيتجوز واحده تانية فلما يجوز تاني يفسد اكتر ولو جوز تالتة يفسد اكتر واكتر والمساله بقت مساله يعني ظلمات بعضها فوق بعض وانا لا انكر ان التعدد من الدين امر مباح لكن هل كل رجل يصلح للتعدد يقينا مش كل رجل مش اي حد يصلح للتعدد اما هتعدد لازم تعدل ولازم تحترم شرع ربنا وتحترم ان الانسان اللي انت هتجيبها ديت ما هياش سامحني ما هياش فوتيه هتحطه في الشقه ولا هياش آه، تسريحه بتحطها تزين بيها الشقه دي انسانه وليها مشاعر وليها احاسيس ولازم تراعي ان ليها صله ارحام وليها قرايب وليها حبايب ولازم تتصلهم ولازم آه، لا تمنعها من اهلها ولازم تخليها آه، حاسه انها زوجه وعايشه مشاعرها واحاسيسها وفرحتها و- ونوستها وكل حاجه عشان تقدر تقول ان انا بعدد انما هتجيب واحده وتركنها فقط عشان تجيب لك ولاد وتملى لك البيت ولاد وانت رميها ولا بتسال فيها يعني هذا بهتان عظيم ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين شفنا برضو من ضمن مشاهد واحد يوم القيامه مبعوث يوم القيامه يبعث وله لسانان من النار ده مين دوت ده بوشين ده اللي في الدنيا بيقابل ده بوش ويقابل ده بوش وعلى كل لون ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين وللاسف شديد كثره الاصناف ديت في هذه- هذا الزمان ربنا يعافينا ويعافيكم هذا هو زمان العجائب اللي احنا عايشين فيه والله العظيم يا جماعه اقسم لكم بالله وانا والله العظيم بقول هذا الكلام ومش عايز حد يفهم ان انا بسود الدنيا بقى ومتشائم لا انا بقول واقع احنا عايشينه والله العظيم اقسم بالله العظيم لما تستقرئوا التاريخ تجد ان اصعب فتره واصعب مرحله واصعب زمان بيمر به المسلمون على وجه الارض هو الزمن بتاعنا ده والله العظيم ده اصعب زمن واصعب فتره ووصل الامر لمرحله من الفجور لا تخطر على قلب بشر مرحله من العداوات والاحقاد والمظالم شيء عجيب جدا واحد مره بيسال سؤال وبيقول بيقول هم المشايخ ما بيردوش على التليفونات ليه فبتكلم معاه قلت له ثلاث اسئله قلت له السؤال الاولاني انت لو راجل داعيه وعندك دعوه وعندك كتب بتعملها وعندك دروس وعندك تقدر ترد على كم مكالمه في اليوم فرد عليه قال لي والله انا بتكلم اربع مكالمات ودماغي دي بتلف يعني قلت له طيب تقدر انت بقى ترد كل يوم على 2000 3000 مكالمه قال لي مين يقدر على كده قلت له ما هو ده المطلوب من الشيخ افتح اي موبايل لاي داعيه معروف هتلاقي على ع- عنده مزد كل على الاقل هتلاقي 99 مزد كل هيقفلهم بعد حوالي ساعه 99 مزد كل تانيين هيقفلهم هتلاقي يعني هتلاقي في اليوم حصيله 3000 مكالمه جايه له ولو ما ردش بيتشتم خد بالك ولما يرد تفاجأ بحاجات غريبه جدا تجد ان اغلب اللي بيتصل والله العظيم يا جماعه ما بيسالش في دين اللي بيتصل حاجة من الاتنين أو حاجة من تلاتة يا واحد عايز فلوس يا واحد عايز يوقع بينك وبين الناس يا واحد عايز ينقل لك كلام سيء يا واحد ي... وفي كل بقى 10 12 واحد تلاقي واحد أو واحدة بيسألوا عن دين اللي اغرب من ده كله ان ان انا فوجئت بحاجه وده انا عن نفسي يعني خلتني خدت موقف من واحد من موضوع التليفون ده لقيته موضوع صعب قوي قوي واحد بيتصل بيا في مره فبيسالني في سؤال فبيقول لي آه الشيخ فلان قلت له لو سمحت لما تقعد تسال حد ربنا يبارك في عمرك ما ما- مش لازم تذكر قدام حد ان الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال لان ده مش من الادب انت لما تسال اسال سؤال انت عايز تعرف اجابته اللي ما تروحش بقى للشيخ فلان تقول له اصل الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان طب ما انت سمعت من كذا شيخ ليه بتسال اكتر من كده فالشاهد في موضوع ان بعد ما تر- رديت عليه وقعدنا مع بعض حوالي نص ساعه على التليفون في الاخر لقيته بيقول لي بيقول لي على فكره يا شيخ سامحني انا معلش انا اسف يعني انا المكالمه انا مسجلها كلها قلت له طب ليه قال لي معلش انا يعني اللي حاجه في نفسي كده قلت له ايه هي الحاجه اللي في نفسك ما دمت بتتصل بحد حبيب قلبي عيب قوي انك تسجل له قال لي يوه هو انا لوحدي ده نص الشعب بيسجلوا لبعض قلت له طب دي خيانه دي ما كانش حد ملتفت للموضوع دوت فانا بقولها اهو على الفضائيات وادين الله عز وجل ان دي خيانه من اسوا واشد انواع الخيانات يبقى يبقى على كده لو نص الشعب بيسجلوا لبعض يبقى على كده بقى الناس اللي بتسجل دي كلها مخونه ما هو ده كلام ده خيانه كلها يعني انا لما اتصل بواحد النهارده وبدون استئذان منه يعني انا ممكن اه اتصل بعالم اقول له لو سمحت عايز اسال في سؤال وبعد اذن حضرتك تاذن لي اسجل الاجابه لاني مش هحفظها فان اذن لك فسجل مفيش مشكله فبها ونعمه عين إنما عشان تسجل مكالمات الناس وبعد ما تخلص تقول له على فكرة أنا سجلت طب افرض هو مش مسامحك هذه خيانات فدي خلت الأمور بقت صعبة قوي انت النهارده بتكلم واحد ما تعرفش مين اللي على الطرف الثاني وكل ما تكلم واحد يقول لك انا مسجل لك المكالمه وكل ما تك- ترد على واحد يقول لك انا مسجل لك المكالمه طب انتوا عايزين الناس ترد ازاي فالمساله بقت صعبه جدا والمعاملات بقت حاجه صعبه بجد بجد يعني بقى الناس بقى الناس فعلا وصلنا للمرحله اللي النبي قال عنها ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ان احنا وصلنا للمرحله التي لا يامن الجليس فيها جليسه ان الانسان يجلس مع انسان لا يامن له ليه ال- المساله تطورت النهارده المساله تطورت لدرجه ان ممكن تبقى قاعد مع واحد وتلاقيه قاعد بيتكلم معاك وهو عامل لك ساعته كده وبعد ما تخلص يبعت لك رساله يقول لك على فكره انا صورتك بالساعه اللي معايا فيها كاميرا يا الله طب ليه كده يا ابن الحلال هي كده فاهم ازاي تلاقي واحد آه، لابس خاتم والخاتم فيه كاميرا وعمال بيتكلم معاك وبعد ما يخلص يقول لك على فكره انا صورت اللقاء ده بالخاتم اللي معايا ده ففعلا لا يأمن الجليس فيه جليسة تأمن مين النهاردة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى تقعد مع مين وتتكلم مع مين مش معنى كده ان احنا هنقاطع الناس لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم لكن تخالط الناس فين بقى في محل الدعوه بقى خلينا في محل الدعوه صلوات خمسة ننزل نصلي في المسجد ونلتقي بالناس في صلاة الخمسة نلتقي بالناس في الجمعة والجماعات صلاة العيد في رمضان في التراويح في الدعوة إلى الله إنما ما سوى ذلك المسألة بقت صعبة قوي بقت صعبة بجد وربنا يا رب ينجينا وإياكم تعالوا نكمل موضوعنا لكن مش عايزين ننسى يا جماعة شعارنا شعارنا اللي احنا قلناه في بداية دروس رحلة إلى الدار الآخرة وماذا أعددت لها بجد والله والله الذي لا إله غيره بجد احنا محتاجين يا جماعة ان احنا نقعد مع انفسنا ونشوف احنا محتاجين نعمل ايه الوقت اللي بنضيعه في ان احنا نسجل لبعض ونبحث لبعض عن ثغرات و- وفضائح لبعض والوقت اللي بنقضيه في ان احنا نغتاب بعض ونحقد على بعض وندبر مؤامرات لبعض ما تيجي نقعد نذكر ربنا ما تيجي نقعد نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم والله العظيم يا جماعه الواحد لما بيشوف في الزمن ده انسان طيب ياه بيتنفس كده وبيقول الحمد لله رب العالمين الدنيا لسه بخير الدنيا لسه بخير شفت قد ايه بقى الاصل دلوقتي هو ان ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين وبقى الاستثناء ان انت تلاقي واحد تقول يا سلام لسه الدنيا بخير بجد بجد احنا فعلا يعني الواحد بيقول يا رب يا رب صبرنا صبرنا فعلا وصبر كل الناس الطيبين وانا واثق تماما من ان فعلا زماننا ده اكتر الناس الطيبين اللي فيه تعبانين بجد تعبانين بجد والنبي اللي قال كده مش انا اللي قلت كده لحسن تقول ده الشيخ مسود لنا الدنيا لا ده النبي اللي قال كده قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع حديث صحيح لكع ايه لكع ابن لكع ده الإنسان اللي عنده اللي ما عندوش لا دين ولا أخلاق ولا أمانة ولا مبادئ ولا عنده اي حاجه حلوه بالمره تخيل ان دوت هيكون اسعد انسان بالدنيا ليه ب وش وب قناع وبيلبس دوت وش ودوت وش ومظبط امور و و. والانسان التاني الصادق المحترم الامين تنقلب الآية ويبقى هو بقى اللي دمه تقيل على قلوب الناس وهو اللي مش متظبط وهو اللي يا عم سيبك منه يا عم احنا ناقصين مش عارف ايه بقى هو ده كده والنبي وضح الكلام ده في حديث عجيب عجيب والله تشيب له الولدان قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح سيأتي على الناس سنوات خداعات وصفها بكده سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب يا رب رحمتك بنا يا رب الكذاب هو اللي يصدق نعم يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ياه حسيت بالحديث ده قبل كده حسيت بالمأساة ديت لما تكون انت ويمكن تحسها قوي انت لو كنت موظف بالذات يعني تجد الموظف سبحان الله المحترم والله والكلام ده بسمعه من موظفين كتير قوي تستجد الموظف المحترم مكروه جدا مكروه جدا جدا في الحته اللي بيشتغل فيها ليه لان غيره عمال بيهلب وبيسرق وبيرتش وبيعمل ودوت قاعد لهم كده زي الحلقه في الزور زي ما بيقولوا يعني سبحانك يا رب انا اعرف واحد قريبي موظف كبير جدا بيقسم لي بالله بيقول لي والله العظيم انا قاعد ليل ونهار كده كل اللي حواليا عمال بيسرق وانا بحاول امنع سرقه ده وامنع سرقه ده ولما بيلاقوني بعمل كده خناقات ومشاكل الدنيا كلها معايا انا لوحدي لان هو الوحيد اللي شريف في مكتب كبير تخيل حضرتك يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن يا سبحانك يا رب الخائن يبقى هو الأمين وي- ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة آه فعلا نطق الرويبضة في, في, في الوقت الحالي الفترة اللي فاتت دي بالذات البرامج اللي هي اللي اللي ما اعرفش بيسموها ايه كده اللي هو آه، واحده جايه حاطه full make up مكياجات صارخه جدا واسمها ايه؟ توك شو اه جزاك الله خير يا استاذ حمدي آه، حاطه مكياج صارخ خد بالك والله تحس ان مش ممكن يعني حاجه حاجه بشعه يعني وحط على يمينها شيخ وعلى شمالها شيخ وواحد منهم علماني والتاني آه، يعني سبحانك يا ربي وانا كنت في الموضوع ده قبل كده وتجد يقول لك الكاتب الاسلامي المعروف ده مين اللي عارفه وتعرف امتى معلش انا قبل ما قبل ما اكون معروف بالدعوه والدروس انا راجل كاتب اسلامي بقالي 18 سنه ليا 154 كتاب عمري ما سمعت عن واحد من الناس دي خالص يعني انا محتك بجميع المؤلفين في مصر وبره مصر وعارف الناس وعارف مين اللي بيكتب وهو محترم وعارف مين اللي بيسرق كتاباته من غير وعارف وعارف كل ده احنا خلاص دي دي دي دي, دي مهنتي دي حياتي وسبحانك يا ربي وتفاجئ يقول لك الكاتب الاسلامي المعروف تجد الكاتب الاسلامي ده لا عليه سمت اسلام ولا ليه علاقه بالاسلام والمفكر بقت بقت الموضه الجديده بقى المفكر الاسلامي طالع يشتم في البخاري يشتم في الامام العالم البخاري ويسب في سنه النبي ودرجه ان واحد طالع تخيل طالع بيتريق على على على بعض الصحابه والله العظيم الاسبوع اللي فات ده اقسم بالله العظيم على احدى القنوات اللي ربنا يعافينا يا رب العالمين طالع والله العظيم وقدامه شيخ وطالع بيسب في واحد من الصحابه طب انا ايه اللي قعدني في المجالس اللي زي دي حتى واحد بعت لي مره رساله الاسبوع اللي فات اظن اه الاسبوع اللي فات بيقول له فيها ايه يا عم الشيخ لما واحد يطلع في برامج زي كده عشان يظهر الحق حبيبي الغالي البرامج اللي زي كده ما بيكونش الهدف منها اظهار الحق بيكون الهدف منها تضييع الحق لان الشيخ لما يقعد قدام واحد علماني لو لو حب يعاديه التاني ده هيعمل له مشاكل ويعمل له قواضي وتشهير وقضيه بقى سب وقذف والكلام ده كله فبيضطر انه يجامله لدرجه انه ممكن يضطر يقول له احنا حبايب وانت حبيبي واخويا و- وروح قلبي بس احنا والاختلاف والاختلاف في ال- مش عارف ايه لا في ال- في المساله ديت لا لا يفسد للود قضيه لا يفسد يفسد ازاي انا اقعد قدام واحد بيسب الصحابه واقول له انت حبيبي حبيبي منين باماره ايه ده انا اغضب للصحابي اكتر ما اغضب لابويا وامي الصحابي اغلى عندي من امي وابويا الصحابي فعلا دي بدون مبالغه ده مساله يا جماعه ما يتسكتش عليها يعني فعلا الصحابي لما يسب اشد عندي من ان يسب امي وابويا ازاي ان انا اسكت وازاي ان ده حبيبي حبيبي منين وبعدين هو عشان مفكر اسلامي هيمشي بنظام وهي دي المشكله بقى دلوقتي في ناس آه، عايزه تشتهر وخلاص ويشتهر باي شيء يعني عياذا بالله زي الراجل اللي راح ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب بال في الحرم فالناس قالوا له ايه اللي بتعمله ده؟ قال اردت ان اشتهر قالوا له تشتهر بانك فعلت هذا؟ قال الا ما اشتهر بالخير اشتهر اشتهر بالسوء باي حاجه المهم بس ان يذكر اسمي وخلاص هم دول بيعملوا كده ده عمل زي ال- الذي بال في الحرم عايز يقول اي كلام يطلع يشتم في صحابه فالناس تقول شفت فلان ال- ال- المفكر الاسلامي الكبير المعروف اللي والله ما حد يعرف- والله يمكن اهل بيته بيعرفوه بالعافيه يعني بيشبهوا عليه خد بالك يمكن قرايبه نفسهم ما يعرفوش ويمكن حد ما حدش بيقرا له خالص ورغم ذلك يقول لك المفكر الاسلامي وطالع يسب في الصحابه ومش عاجبه سنه النبي وعمال بيتريق على النبي وبيتريق على كلام ربنا تخيل حضرتك وبعدين في الاخر يقول لك يقول لك انتوا بتنكروا كلام ربنا مين بينكر كلام ربنا ده كل دروسنا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد يعني كل حياتنا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال عمر قال عثمان قال علي قال الصحابه قال التابعون هي دي حياتنا هي دي حياتنا وهي دي كل كل البضاعه اللي عندنا البضاعه اللي عندنا هي البضاعه التي جاء بها السلف رضي الله عنهم وارضاهم فلما يجي النهارده يطلع يسب في الامام البخاري تخيل إن بيقول إن الامام البخاري بيقدح في القران وبيعمل كذا ومش عارف إيه. يعني سبحان الله انا اتمنى فعلا ان القنوات اللي عايزه تعمل عايزه تعمل فرقعه يتقوا ربنا شويه وما يطلعش بقى واحد مسؤول في القناه ويقول لك وفعلا انتوا خربتوا الدين وانتوا علمتوا الناس الدين غلط طب انا عايز اقول حاجه يا جماعه عايز اقول وانا واحد من الناس وسامحوني طلعت من موضوع الحلقه شويه لكن يا جماعه في امور والله العظيم يعني فعلا تحرق دم اي انسان واحنا مش مهمتي النهارده ان انا اوصل لك الدرس اللي عايز اقول لك ده وخلاص واقوم وامشي والموضوع منتهي لا ده في قضايا يا جماعه ده في قضايا ده احنا بنخرب عقول المسلمين يا جماعه حرام حرام انا النهارده قادر في البرنامج بتاعي ده ان انا النهارده اقوم جايب واحد واقول نعمل مناظره على الهواء وتعالى بقى ونشوف انت بتفكر ازاي وانا بفكر ازاي ونشوف ون... ونعرض ضراعتنا عايز اقول يا جماعه اختلاف الدعاء والعلماء مع بعض لا ينبغي ابدا ان ينشر على الهواء انا اختلفت مع اي داعيه او مع اي عالم يبقى بيني وبينه حباب قلبي بيني وبينه و- والعلم راحم بيننا هاخده في حضني وياخدني في حضنه ونقعد نوصل للحق مع بعض فإن وصلنا للحق نطلع ونذيع الحق وإن اختلفنا فخلاص أنا بقول الحق اللي بدين الله عز وجل به وهو يقول الحق اللي هو بيدين الله عز وجل به وكل واحد يتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى وأنا إن أحببت إن أنا أنكر على واحد يا جماعة لا نذكر أسماء يعني مش لازم اطلع اقول فلان الفلاني اللي بيعمل كذا واللي بيسوي كذا واقعد اسب واشتم و مفيش داعي مفيش داعي انا ممكن اسمع مثلا ان سين من الدعاء قال كلمه غلط قال حاجه غلط انا اطلع اطلع في الحلقه بتاعتي في البرنامج بتاعي هصلح الحاجه الغلط اللي هو قالها من خلال اظهار الحكم الشرعي الصحيح وصلت وصلت ال- ال- وصل المعنى ووصل الحكم الشرعي من غير ما اقدح في فلان واشتم في فلان وفلان يشتم فيا يعني ده يا جماعه احنا كده بنشمت فينا الاعداء الناس بقى تخيل بقى تخيل بقى اليهود والنصارى والهندوس والبوذيون وال- والسيخ وال... وكل اصحاب العقائد دي كلها لما يقعدوا يتفرجوا كده على المسلمين اه ما شاء الله شيخ مسلم ومفكر اسلامي والاثنين عمالين بيعجنوا في بعض على الهوا وبيشتموا بعض على الهوا ويقوم داخل واحد تاني يقول لك مفكر اسلامي وعمال بيشتم ومفكر اسلامي تاني وعمال بيشتم والدنيا بقت سداح مداح والناس توصل لمرحله طب نصدق مين؟ لا الناس عارفه مين الصح ومين الغلط واحنا عايزين نقول حاجه عايزين نقول برضه يا جماعه نقطه تانية ان ان الانسان كل انسان فعلا يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكن الناس بفطرتها الطيبه حتى العوام البسطاء والله العظيم يا جماعه عارفين ياخدوا من مين وما ياخدوش من مين مش عايزين نطلع نقول النهارده ان لا يؤخذ العلم الا من واحد يكون درس في المكان الفلاني مش شرط ما ممكن واحد يكون درس في مكان تاني وبرضه يكون احسن لكن في النهايه اللي بيحكمنا هو الدليل هو الدليل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك دليل ع- وحجه على الكلام اللي انت بتقوله ده قوله قوله وحاول بقدر الامكان تخلي عملك ده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى ووصل المعنى ووصل الكلمه وهتوصل ان شاء الله لو كانت خارجه من قلبك ابتغاء مرضات الله انما لو هتمشي بنظام خالف تعرف اطلع اقول كلام سامحوني كلام مش مش مش منضبط لا شرعا ولا عرفا ولا ولا اي حاجه ولا عقلا واقول اي كلام عشان في النهايه ده يشتمني وده يقطع فيا وده يكتب عني وده يتكلم عني ويقول في النهايه الحمد لله دي ايه اتعرفت طب ما انت هتتعرف يوم القيامه بايه؟ من يوم القيامة ربنا يعافينا ويعافيك ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة عايز تعمل كده عشان مين؟ عشان ترضي الناس من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وياما في أمثلة كتير يا جماعة لدعاة لدعاة سقطوا في الطريق ليه؟ لسبب بسيط جدا والله ان ابتغوا بدعوتهم ديت ارضاء الناس قال لك نرضي الناس نوصل لهم دين fantastic كده حاجه حاجه large كده ويمكن يكون 3 X large ونحاول نوصل لهم حاجات كده آه، آه، يعني باسلوب معين ونتغاضى بقى عن الاحكام الشرعيه ونعمل و و سقطوا في الطريق ليه؟ لان الناس اللي سمعوه وحبوه لما حسوا ان هو عايز يرضيهم مش يرضي ربنا ربنا سبحانه وتعالى قلب القلوب خلاهم بدل ما يحبوه بدأوا يكرهوه ده امثله كتيره جدا لا احب ان اذكر أمث- اسماء احد فعشان كده دي كل دي حاجات دي لازم تكون عبره وعظه لينا ان احنا نخلص في دعوتنا نوصل كلمه الحق ولكن بادب لان احنا ما بين افراط وتفريط هو انا لازم اكون يعني حامي قوي قوي وصليت اللسان قوي ولساني لاذع قوي بقول كلمات في منتهى البذاءه عشان يتقال ان انا داعيه بقول كلمه الحق الكلام ده مش مظبوط الكلام ده مش دين الكلام ده ملوش علاقة بالدين من بره لا من قريب ولا من بعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لما يشوف حد بيغلط كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أنا على فكرة مش هدي درس النهاردة أنا هتكلم عن الموضوع دوت ان الحقيقه الموضوع والله العظيم خطير انا يعني انا ما يهمنيش النهارده ان اسرد واخلص الدار الاخره على قد ما يهمني ان احنا فعلا نحافظ على ديانه المسلمين دي اهم حاجه يعني سبحان الله شوف النبي وادبه يا جماعه ما بال اقوام يقولون كذا وكذا يا سلام شوف بقى لما داعيه النهارده يطلع و- وعارف ان اخوه الداعيه غلط اتصل بيه يا اخي ارفع سماعه التليفون اخويا وحبيبي اخويا وحبيبي انت قلت كذا وكذا وكذا وكذا والصح اللي انا وقفت عليه هو كذا بالله عليك يا اخويا وحبيبي اطلع في الحلقه اللي جايه وصلح الموضوع ده وبلاش فتنه مش عايزين نفتن المسلمين في دينهم يطلع الداعيه ومش عيب مش عيب ان انا اغلط في الحلقه دي واطلع الحلقه اللي جايه اقول لهم يا جماعه والله يا جماعه انا اسف والله العظيم انا اسف انا غلطت و- واخويا فلان الفلاني ربنا يجازيه عني كل خير يا رب يا رب ويحفظه ويبارك لي في عمره قال لي ان الصح كذا وانا بعتذر يا جماعه ان كنت قلت حاجه غلط بالله عليكم كل اللي سمعني يبلغ ال- ال- اي حد من حبايبه يمكن يكون حد سمعني و- وخ- وحافظ المعلومه دي غلط صلح المساله ايه العيب في كده انما اطلع اشتم واسب واعمل واوا عشان اثبت للناس ان انا مخلص ده عمره ما كان اخلاص ده ابعد ما يكون عن الاخلاص لان انا لو مخلص هخلي المساله كده بيني وبين اخويا بيني وبين اخويا بعيدا عن اعين الناس وال- والتفريط بقى برضه مش مطلوب يعني لا افراط ولا تفريط ما جيش بقى اقول ايه يا عم سيبك منهم انا مال انا ما الكل يغلط يغلط انا مالي انا انا ليه بالكلمتين اللي انا اللي بقولهم وخلاص واللي يغلط يغلط واللي يخرب في هذا الدين يخرب براحته اهي كلمتين بقولهم وخلاص وامشي واديني طلعت قدام الكاميرا ساعه ولا ساعتين هو ده دين ده ما يبقاش دين يا حبايبي ما يبقاش دين لا ده انا يا اما اطلع اقول كلمه الحق وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر هأمر بالمعروف بكل معروف وأدب وأنهى عن المنكر برضه بكل أدب لو ما قدرتش أعمل كده وطالع فقط بحكي وأقول حواديت أعادي في بيتي أحسن أعادي في بيتي أفضل أنا مش طالع النهاردة عشان أتبنى قصة معينة وأطلع أقول للناس كل- كلمتين أضحكهم وأروح بيتنا ويتقال الله دمه زي العسل شربات مش هي دي قضيتي يا حبايبي قضيتنا ان في دين في دين عايزين نعيشه ونعيش الناس فيه قضيتنا ان احنا ندعو الدنيا دي كلها كنتم خير امه اخرجت للناس الناس دول قضيتنا احنا عمالين بنجاهد المسلمين وبنقول يا مسلمين عايزين نبقى مسلمين عايزين نرجع لاخلاق النبي وسلوكيات النبي عايزين نشوف رحمه النبي ونشوف عفو النبي وصفح النبي وصدق النبي ص- وامانه النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نعيش واقع واقع حياه النبي يبقى كل واحد فينا كده يعني اقول ايه نموذج مصغر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان نقدر ندعو الأمم اللي حوالينا ندعوهم بأخلاقنا بمعاملاتنا إن يعني شوف شوف قول القائل كلمة حلوة قوي قال عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل أنا ممكن أطلع على الهوا ومعايا ألف داعية ونعمل يعني برنامج كده لمدة 10 ساعات 12 ساعة وكل واحد يقول كلمة ويخلص في هذه الكلمة ويقعد يتكلم ويزعق ويعمل وما وقد لا نؤثر في رجل واحد لكن لما واحد يشوفني وانا ماشي في الشارع وبغض بصري وبتكلم بأدب وببتسم في وش الناس وبتعامل برحمة وبأمانة عملي دوت يؤثر في ألف رجل يا سلام حكيت لكم قصة الشاب الملتزم اللي ركب مره اتوبيس وكان ه- المفروض هينزل بعد محطتين والكمساري عقبال ما بدا يقطع التذاكر من اول الخط وهو بيقطع من عند السواق كده وهو راجع كده ما لحقش يوصل للشاب ده فالشاب خلاص جت المحطه بتاعته وكان التذكره مش عارف بربع جنيه بنص جنيه حاجه زي كده فلقى ست كبيره كده قد امهاتنا قال لها يا امي الله يبارك فيكي لو جه الكمساري قولي له النص جنيه ديت بتاعت الشاب اللي نزل في المحطه ديت عشان حرام ان انا اركب وانزل ببلاش سبحانك يا ربي الست اتأثرت جدا وعينيها دمعت وهي اللي بتحكي وقفت وسط الناس قالت لهم شايفين هو ده الإسلام وهو ده الالتزام شاب هينزل خلاص والكمساري ما شافوش أصلا ورغم ذلك مش مش راضي ينزل إلا لما يدفع الخمسين قرش بتاعته لأنه عارف إنه هيقف بين إيدين ربنا وهيتحاسب مش اللي يقول لك يا عم دي حكومة مش عارف إيه ده مالها كله حلال يلا اسرق خد انصب مين اللي يقول الكلام ده بلدك يا حبيبي خاف عليها ودينك تخاف عليه والناس اللي حواليك تخاف عليهم خاف على المسلمين وعامل غير المسلمين برضه معاملة حلوة وإسلامية وجميلة وكن رحيما وشفوقا وشفيقا و- و- و- ويعني وتعامل معهم بأحسن معاملة لعل وعسى ربنا يشرح صدورهم للإسلام يحبوا الإسلام من خلالك محتاجين فعلا نعيش الإسلام حياة يعني نطبق الإسلام واقعا عمليا كما عشناه واقعا قوليا فعلا محتاجين ان احنا نش... الإسلام الناس, الناس يشوفونا فيشوفوا الإسلام من خلالنا تعالوا نكمل موضوعنا ولكن آه، بعد فاصل قصير فابقوا معنا جزاكم الله خيرا حسن الاستماع صلى على حبيبك
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
يسر مكتبة الصفا أن تعلن عن أكبر مفاجأة لعام 2010 لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار الداعية والكاتب الإسلامي الموسوعة الذهبية للطفل المسلم والتي تحتوي على ست كتب من أروع ما كتبه الشيخ قصص الأنبياء للأطفال حكايات عم محمود الجزء الأول حكايات عم محمود الجزء الثاني قصص القرآن للأطفال قصص الرسول للأطفال تفسير جزء عامة للأطفال احرص على اقتناء هذه السلسلة لأولادك من أجل أن تدخل السعادة على قلوبهم اتصل على هذه الأرقام تصلك المجموعة أينما كنت اتصل على 016 255 61 53 أو رقم 016 255 61 52 سعر المجموعة 120 جنيه زائد مصاريف الشحن مع تحيات مكتبة الصفا
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني وأحبابي بجد بجد والله العظيم بحبكم في الله وبتمنى كلنا فعلا فعلا نحمل هم هذا الدين المسألة مش مسألة يا جماعة كلام بنسمعه خلاص قنوات كترت و- والدعاة اللي ظهروا على الساحة كتروا لحد أما كان زمان كان بيقولوا من كتر المطربين أصبح لكل واحد مطرب والنهارده بيقولوا من كتر الدعاء اللي بنشوفهم على الفضائيات اصبح لكل واحد شيخ الموضوع مش كده يا جماعه الموضوع احنا احنا ربنا يبارك يا رب في جميع الدعاء يا رب العالمين ويحفظ الجميع بنتمنى فعلا ان زي ما بيقولوا بننادي برقابه شرعيه اه بننادي برقابه شرعيه على كل قناه اسلاميه ان يبقى فيها رقابه شرعيه من عالم من العلماء الكبار ايا ايا كان هذا العالم مش عايزين نحدد اتجاه معين مش عايزين نقول ده يكون اتجاهه ايه المهم يكون انسان انسان فاضل انسان من اهل الفضل انسان ما عندوش مجامله على حساب هذا الدين وفعلا يشوف من يستحق أن يتكلم فيتكلم ومن لا يستحق أن لا يتكلم فلا يتكلم المسألة مش مسألة يعني المسألة تكليف وليس تشريف يعني ما هياش المسألة مسألة إن أنا أهو طالع في فضائيات و و و والا قبل ما تظهر الفضائيات كان الشيوخ اللي موجودين على الساحه كانوا قد ايه؟ كانوا ما يتعدوش على صوابع اليد. يعني قبل ما قبل ظهور الفضائيات الشيوخ المعروفه اللي الناس بتاخد عنها دينهم كانوا يعدوا على اصابع اليد يقول لك هو يا دوب الشيخ فلان في المسجد الفلاني والشيخ فلان في المكان الفلاني والله كانوا يتعدوا حوالي عشرة في بلد كامله. فاول ما ظهرت الفضائيات لقينا ما لا يقل عن حوالي 4000 داعيه. آه، ربنا يبارك وربنا يزيد لكن المسألة محتاجة فعلا فلترة بجد لأن الناس اتشوشت النهاردة وما بقتش عارفة ووصل لمرحلة إن الناس بتقول إحنا تشبعنا خلاص وما بقناش عارفين نسمع إيه ولا إيه لدرجة إن بعض الناس بقت تقول ما بقيناش نتفرج أصلا لأن بنسمع كلام هنا بيخالف الكلام اللي هنا وما إحناش عارفين الصح والغلط فين أنا بطمنكم وبقول يا جماعة أكيد اللي كنتوا بتسمعوهم قبل ظهور الفضائيات اكيد انتوا كنتوا عارفين هم دول بيتكلموا ليه وطالعين ليه والناس ديت كانت بتسافر كل دول العالم وبتتعب وبتشقى بجد عشان توصل الدعوه كنت تلاقي الداعيه الفلاني النهارده في آه، آه، السويس بكره في المنصوره بعده تلاقيه في دمياط بعده تلاقيه في القاهره بعده تلاقيه مش عارف في بني سويف بعده وكل يوم في رحله عناء شديده جدا عشان يبلغ دعوه ربنا يا ربنا يسر الفضائيات من خلال ظهور في برنامج بيتيسر ان الداعيه بتشوفه بيشوفه ملايين وفر عليه متاعب كتير اه لكن لكن ما زال برضه مطلوب مننا ان احنا ننزل للناس ونروح للناس وانا يمكن قريبا ان شاء الله نبتدي نطلع بره اطار القاهره وبره اطار الجيزه ونحاول نوصل للناس في المحافظات وانا قريبا ان شاء الله يمكن الجمعه اللي بعد الجايه ان شاء الله آه، اكون عند اخواننا في في سيناء في العريش على وجه التحديد ان شاء الله يكون عندهم في خطبه الجمعه ومحاضره ان شاء الله الجمعه بعد القادمه لان احنا محتاجين ننزل للناس محتاجين نقرب اكتر من الناس ومحتاجين ان احنا نحتك بالناس ساعات كنت قاعد اسال نفسي اقول بتسافر ليه كتير وتروح هنا وتروح هنا ليه طب ما انت قاعد في الفضائيه وهي اصلا بتوصل لهم لكن لقيت ان المماسه والقرب من الناس ليه اثر كبير جدا جدا انت ممكن تسافر دوله من الدول فتلاقي واحد فبيقول لك والله العظيم انا بحبك بس انا مقصر جدا في الصلاه هتروح واخده في حضنك ومطبطب عليه وتقول له طب بالله عليك مش بتحبني يقول لك اه والله بحبك طب بالله عليك تعاهدني من النهارده ما تتركش الصلاه يقول لك والله خلاص والله العظيم كفايه عليا الحضن ده والله العظيم لا اصلي يا طب ده كنت هتعمله ازاي من خلال شاشه كانش ممكن يتواصل او يتحقق هذا الامر الا من خلال حضن دافي لاخوك وحبيبك في الله علشان عشان تقدر تامره بالمعروف وتذكره بالله وتخليه يصلي ويقرب من ربنا اكتر واكتر يا جماعه الدين ده قضيتنا وحياتنا وما نقدرش نعيش من غير ما نحس ان احنا بنبذل لهذا الدين عشان كده محتاجين ان احنا فعلا نغار على الدين ده يوم ما نلاقي واحد طالع على قناة فضائية بيتكلم كلام بيخرف في سنة النبي بيسب الإمام البخاري بيسب الأئمة الكبار بيحاول يقول كلام الكلام ده غير معقول بالمرة وأنا عايز أسأل سؤال هب إن الإمام البخاري أخطأ ده أنا بقول تخيل إن الإمام البخاري أخطأ طب مثل هذا الرجل ألا تغلب حسناته سيئاته يعني الحسنات اللي عملها ما تغلبش السيئات بتاعته ده لو افترضنا ان الراجل اخطا شوف قد ايه فهل حسناته دي كلها ما تغلبش السيئات بتاعته طب من غلبت حسناته سيئات يعني لابد ان احنا نذكره بخير وان احنا بقدر الامكان ان احنا نستر عليه ان اخطا انما عشان اطلع النهارده اقعد اسب في الامام البخاري وعايز اسقط الامام البخاري واسقط الامام الامام احمد واسقط الامام مش عارف مين واسقط الامام مين واسقط الامام ابن تيميه والامام ابن القيم والامام ابن كثير لما اسقط كل هذه الرموز فمن بقي لنا بس كنا احنا لما بنقعد نتكلم ونقول الايه ديت مين اللي فسرها ده الحافظ ابن كثير والحكم الشرعي ده مين اللي استنبطه الامام ابن تيميه والمساله ديت مين اللي ذكرها الامام ابن القيم وهذه المساله آه، م- آه، وردت في كتاب من في كتاب الامام البخاري في كتاب الامام مسلم الائمه الاعلام اللي اجمعت عليهم الامه ازاي ان احنا نطلع النهارده نقدح فيهم ونحاول نهدم الثوابت ديت كلها ونحاول نهدم الاصول بتاعتنا يعني ازاي تعيش الامه بلا رؤوس بالمنظر ده ده احنا امتنا دي امه غنيه بالرجال ده انت لما تعيش في سيره هؤلاء الرجال العظام هتحس قد ايه بضآلة هذا الجيل اللي احنا عايشين وسطه الان قد ايه احنا فعلا صغيرين جدا مهما طلعنا وقلنا على فضائيات ووصلنا والفنا و- وعملنا والله العظيم يا جماعة ما يعني كل أعمالنا ديت ما تجيش في سطر واحد يقوله إمام مخلص مثل الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة اللي كنت تستشعر إن كلامه ممزوج بدمائه الإمام ابن تيمية تلميذه الإمام ابن القيم كان بيقول جملة غريبة جدا عنه بتقول ان هو كان يصنف يصنف بيألف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ ان ينسخه خلفه في اسبوع واوضح لحضرتك المساله اكتر تخيل حضرتك لو انا بكتب قصيده شعر هكتبها في قد ايه مثلا قول في 3 4 ساعات مثلا القصيده بعد ما انا كتبتها وسطرتها في ورقه انت لو حبيت تنقلها مني هتنقلها في قد ايه في خمس دقائق صح كده يبقى انا الفتها في خمس ساعات وانت نقلتها في خمس دقائق لا العكس كان مع الامام ابن تيميه كان يالف يالف في اليوم الواحد تاليف كده اللي ما يقدرش واحد ينقله وراه في اسبوع كامل فسالوه عن الموضوع دوت كيف ذلك يا امام قال والله ما كنت اضع ما كنت اخط حرفا ولا أرفع قلما إلا وأسبح بحمد ربي فإذا وقفت أمامي مسألة خرجت إلى إحدى الخرائب التي بجوار بيتي خرابة كده جوار بيتي قال فأعفر وجهي في التراب وأقول وأنا أبكي يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني يقول فلا أزال على تلك الحالة حتى يفتح الله علي فأرجع فأدون تلك المسألة إنسان بينكسر لربه سبحانه وتعالى قد إيه يا جماعة نعمة إن الإنسان يذل نفسه لله وينكسر لله قد إيه ربنا بيفتح عليك فتوح لا تخطر على قلب بشر مش بقى إن أنت تطلع النهاردة فارد صدرك وبتكتب كلام كله هباء وبتقول كلام كله تخاريف عشان يقال المفكر الإسلامي هو الإسلام محتاج فكر الإسلام محتاج واحد كده يقعد يفكر كده ويألف ويعجن و... و... و... والأحكام الشرعية يعجنها في بعضها و... ويطلع بأفكار جديدة مفكر إيه ومش مفكر إيه كلنا دعاء إلى الله وكلنا عباد فقراء إلى الله أذلاء إلى الله سبحانه وتعالى ومحتاجين ان احنا نذل نفسنا ونتقي ربنا عشان ربنا يعلمنا واتقوا الله ويعلمكم الله كل ما هنتقي ربنا وكل ما هنخاف ربنا كل ما ربنا هيعلمنا ويفتح علينا فتوح لا تخطر على قلب بشر العلم لا يتغير العلم واحد وموجود في الكتب والنهارده لما بيطلع واحد يالف كتاب الراجل ده ما بيجيبش حاجه جديده يعني انا لو عملت كتاب النهارده ما بجيبش حاجه جديده من عندي كل ما في الامر اني بجيب الموضوع من وجهه نظر جديده وبشكل جديد وبوصله بشكل عصري يعني لما كتبت كتاب اصحاب الرسول هو انا جبت ايه جديد من عندي انا كل اللي عملته سيره 105 صحابي كتبتهم لكن لما كتبتهم كانت السيره دي مبعثره في كتب اهل العلم فجمعت من هنا وجمعت من هنا وصغتها صياغه ادبيه بسيطة مع الاحتفاظ بنصوص الأحاديث والآثار كما هي وتخريجها وتصحيحها وتنقيحها وثم عرضها على الناس بأسلوب بسيط ربما الناس البسطاء اللي عايشين في عصرنا لما يقرأوا مثلا الإمام ابن تيمية ومش فاهم ولا كلمة يعني لأن الإمام ابن تيمية إمام عالم وكان أسلوبه عالي جدا لما يقرأوا للإمام ابن القيم مش فاهمين ولا كلمة لما يقرأوا للحافظ ابن كثير مش فاهمين ولا كلمة فوظيفة الغلابة اللي زي حالاتي إن ياخد كلام الناس الكبار الأفاضل اللي على راسنا من فوق ويبسطوها للناس البسطاء عشان يوصلوا لهم العلم بتاع السلف الناس الأكابر الناس الأكابر اللي سبقونا بالعلم والإخلاص والدين والعمل والتقوى والخشية الناس اللي اتعلمنا منهم حاجات كتيرة جدا فما اجيش النهارده انا اسقط هؤلاء الناس الناس دول تاج على رؤوسنا يا جماعه عشان كده محتاجين ان احنا فعلا نعرف قدر هؤلاء الناس بالله عليكم بوصي كل الناس اللي قاعدين قدامي يا ريت يا ريت تقراوا عن الصحابه كتير قوي يا ريت تقراوا عن التابعين كتير قوي قوي اعرفوا قدر هؤلاء الناس بجد والله العظيم لما تقرأوا عن سيرة هؤلاء الناس تقول مش ممكن الناس دي كانوا ازاي عايشين ازاي وحياتهم عاملة ازاي كان قربهم من ربنا ازاي كان كلامهم كان عليه طلاوة وحلاوة لا تخطر على قلب بشر كان كل واحد فيهم يعني لدرجة ان كان احد الاقران الحسن البصري رحمه الله رحمه الله وسعه كان يقول والله لولا ان على يقين من ان الوحي قد انقطع من السماء لظننا ان الحسن يوحى اليه من السماء من يعني من جمال الكلام اللي كان بيقوله كان بيقول كلام جميل جدا ودايما يا جماعه القلب لما يصفو كده والقلب لما يخلص النيه لله سبحانه وتعالى والقلب ده كالملك والجوارح دي كالجنود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فلما القلب يصلح تلاقي اليدين دي لا تتحرك الا فيما يرضي الله تلاقي اللسان بيقول كلام الكلام ده جاي منين ما تعرفش اقعد اقرا كده الامام ابن القيم الراجل ده بيقول كلام عجيب جدا تقول مش ممكن تقرا له في الطب تقول ده احسن دكتور في الدنيا تقرا له في الحاجات النفسيات والامور القلبيه تقول مش ممكن راجل يعني في الامور الحاجات بقى الرقائق مش ممكن حاجه لا تخطر على قلب بشر تقرا له في بعض الخواطر الجميله التفسيريه بتاعته حاجه خيال تقرا له في الامور الفقهيه فوق الوصف ايه ده بحار يا جماعة بحار من العلم وناس أخلصت النيل لله سبحانه وتعالى اقرأ الإمام النووي الإمام النووي ده, ده, ده أنا بعتبره يعني حاجة مش ممكن حاجة حاجة حاجة يعني أنا عايز أقول لك يعني يعني الزق بس الإمام النووي كده اقرأ في كتبه كده وتعلم من كتب الإمام النووي رجل في غاية ورغم إنه مات سنه صغير حاجة و40 سنة وكان قمة في الإخلاص اقرأ كتبه كان وكفاية يعني سبحان الله شوف كتبه كتيرة لكن كفاية كتاب رياض الصالحين الذي أعتقد وأظن أنه لا يخلو بيت مسلم على وجه الأرض من هذا الكتاب ربنا جعل هذا الكتاب القبول بشكل لا يخطر على قلب بشر أول حاجة أول ما التزمنا أول ما ربنا أكرمنا نعمة الالتزام آه، استنى نقرا يا جماعه قالوا بص القران ورياض الصالحين دي اول حاجه شوف قد ايه تسال اي حد يقول لك القران ورياض الصالحين القران ثم رياض الصالحين على طول فمز... ربنا جعله القبول ليه اخلاص اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى وزي ما بيقولوا الكلمه لما تطلع من القلب لازم توصل للقلب عايزين على قد ما نقدر ننكر بس بأدب على الناس اللي بتتطاول على الأعلام الكبار مثل الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والأئمة الأعلام دولت واللي بيتطاولوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قد ما نقدر يا ريت يا جماعة يا أصحاب القنوات الفضائية يا اللي عايزين تعملوا فرقعة يا اللي عايز البرنامج بتاعك يحقق أكبر قدر من اتصالات وأكبر قدر من SMSs عشان تكسب وفي النهاية تنتفخ جيوبك على حساب الدين بنقول لك اتقي ربنا اتقي ربنا لأن ربنا بيقول وقفوهم إنهم مسؤولون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فتحت اسم الدين أقسم بالله بيغتال الدين الآن تحت اسم الدين وتحت اسم الإسلام وتحت مسميات إسلامية وتحت مسميات عجيبة جدا وجايبين شيخ قدام شيخ ويلا وتعالوا نهدم الإسلام باسم الإسلام وتعالوا نناقش قضية ونفتح قضية عايز أقول يا جماعة في أي قضية تثار على وجه الأرض خلي عندنا كده قاعدة ما ننساهاش أبدا لا اجتهاد مع وجود النص ما دام في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش أنا وأنت نجتهد أنا وأنت مين إحنا مين أصلا أنا أقول بعد ما قال النبي إزاي أنا مقامي إيه أنا مين هو فلان الفلاني ده عشان يقول بعد ما قال النبي قال النبي خلاص صلى الله عليه وسلم خلصت المسألة الموضوع انتهى ما ينفعش لنا ولا انت نتكلم بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما النبي يقول ان المسألة دي حلال او حرام ما ينفعش انا وانت بقى نجي نقول ايه طب هي حلال ليه طب هي حرام طب اقنعني لا اصل العصر غير العصر لا اصل الزمن غير الزمن لا اصل اصله اصله فصله سبحانك يا ربي يعني عايزين يا جماعة ان احنا نرجع لاصولنا لكتاب وسنة عندنا إن بعين الصافيين قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح تركت فيكم فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض والناس اللي بتتشدق بيقولوا إن ربنا تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ السنة أقول له أبدا يا أخويا وحبيبي ربنا تعهد بحفظ القرآن وحفظ السنة ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هنا قرآن وسنة قول لي لا هو قرآن أقول لك قرآن وسنة إيه الدليل من القرآن نفسه مش أنت قرآني هقول لك بلغتك من القرآن والسنة السنة بت... القرآن بيقول إيه بيقول وأنزلنا في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الله أكبر يبقى إذن ربنا بيقول وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن يبقى السنة توضح القرآن القرآن يقول وأقيموا الصلاة يجي حبيبك صلى الله عليه وسلم يوضح ان الظهر اربع ركعات وان العصر اربع ركعات وان المغرب ثلاثه والعشاء اربعه وال- والصبح اثنين وهكذا كل الكلام ده مش موجود في القران والناس اللي عايزه تفاصيل الامور كامله في القران مش هينفع لما يجي النهارده واحد يقول لك حرام انك تفتح كوافير للنساء وتقعد رجاله رجاله هم اللي يعملوا شعر النساء ومكياجاتهم قول لي ايه الدليل من القران ما ينفعش هيجي القران يقول يا ايها الذين امنوا حرم عليكم الكوافير لا يا حبيب قلبي الموضوع ما بيجيش كده بالمره طب ما في مستح... مستجدات وامور مستحدثه وامور كتيره جدا تناقشها من خلال ايه من خلال كتاب وسنه ما وجدتش لا الامور دي واضحه لا في كتاب وسنه في قياس وفي اجماع اهل العلم وفي اجتهاد اهل العلم وازاي بيوضح لك المساله وازاي اللي بيستنبطوا الاحكام الفقهيه ده موضوع كبير مش موضوعك انت مش عشان تب- ت- تحكم عقلك كده وتقول هات لي دليل من القران على ان الكوافير حرام هات لي دليل من القرآن على إن مش عارف إيه حرام هو كل حاجة لازم ترد في القرآن يعني القرآن عشان يجي يتكلم النهاردة عن ال- محادثة البنت مع الولد على الشات قول لي هات لي دليل على إن محادثة البنت والحب اللي بيحصل على الشات ده حرام يعني يعني انت الموضوع محتاج آية مخصوصة تنزل كل مادة في, في كل حاجة بتحصل كل حاجة تستحدث الموضوع مش كده يا اخويا وحبيبي فيا ريت بناشد القنوات الفضائية الإسلامية وغير الإسلامية نقول اتقوا ربنا في المسلمين بلاش الم- المشاجرات والمهاترات اللي بتحدث على الشاشة وبيكون ضحيتها الناس ناس بتقعد تقول اعوذ بالله هو ده الاسلام ياه للدرجه دي طب وده عمال يطلع يشتم في ده وده عمال يسب في ده وده عمال يقول لو ما كانش ازهري اوعى تسمع له اوعى واحد غير ازهري ومش من حق واحد غير ازهري انه يتكلم ليه كده يا اخويا حبيبي ما هو غير الازهري ما طلعش قال اوعى تسمع الازهري بالعكس بنقول الازهر مناره للدعوه فيها ناس افاضل وفي غير الازهر برضو برضو في ناس افاضل فلا داعي ان أنا- لا انا اجرح في ازهري ولا ازهري يجرح فيا لان ما ينفعش كلنا ركاب سفينه اخويا وحبيبي مش من حقك تجرح فيا انما من حقك ان انت توقفني عند حدي صح بالادب لو لقيتني بقول حاجه غلط لو لقيتني بقول كلام ما لهوش دليل من كتاب ولا من سنه كون ان انا اختلف معاك ده وارد وارد ان انت تقول حاجه غلط وانا اقولها صح ووارد العكس ان انا اقول حاجه غلط وانت تقولها صح نراجع بعض بيني وبينك بكل حب ورحمه وحنيه واخوه انما مش فيش داعي ان انا اهاجم كل من هم خارج الازهر ولا من حقي انا ان انا هاجم اللي في الازهر انا من من اكبر مشايخ مشايخي اللي اتعلمت على ايديهم دكتور في الازهر دكتور زكي ابو سريع ربنا يحفظه ويبارك لي في عمره ويجازيه عني كل خير وبقولها على الهوى وانا سعيد جدا بم- ب- بهذا الرجل العظيم الفاضل الجميل المؤدب المهذب العالم الجليل رجل أزهري دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن وكان بيدرس لمدة سبع سنين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في دولة السعودية المباركة فهذا هذا من ضمن شيوخي اللي أنا بعتز بيهم وبحبهم ودايما أعمل لهم إهداءات في كتبي فهو أزهري هل أنا أقدر إن أنا أقدح في الأزهر؟ كان يتقطع لساني ما أقدرش وبرضه بقول لاخواننا في الازهر ما تقدحوش في اخوانكم ان برضه زي ما انت بتقدم خير احنا بنقدم خير الحمد لله رب العالمين كلنا بنبتغي وجه الله سبحانه وتعالى فلا داعي ان انا اطلع اقول واياك انك تسمع للعالم بقى وما الدقون دول بقى واللي- اللي, اللي مش عارف ايه اللي لابسين له غطر اللي مش عارف ايه يعني انت كده بتهدم في قلوب الناس اللي سمعت من الناس ديت دين وعاشت على حب ربنا وعلى حب نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال الناس ديت بتهدم في قلوبهم توقير هؤلاء الدعاء اللي وصلوا لهم خير كتير جدا والواقع يشهد الحمد لله رب العالمين ان ياما ناس من المشايخ الحمد لله اللي موجودين على الساحه وما كانوش ازهري ازهريين ووصلوا خير كبير قوي قوي قوي والناس حبوهم وهم حبوا الناس وربنا يجمعنا على الخير في النهاية هي قضية واحدة وكلنا ركاب سفينة واحدة ولا داعي ان احنا نتفرق محتاجين ان احنا نجتمع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا محتاجين ان احنا نتعاون ونتكاتف ايه المانع ان اكون انا طالع في برنامجي ومعايا واحد ازهري واحنا الاتنين مجتمعين على الحب وبنوصل دين ربنا سبحانه وتعالى والمسألة ما بقتش مسألة قضية أزهري ولا غير أزهري عدوك أخويا وحبيبي ما بيفرقش بين أزهري وغير أزهري عدوك وعدوي هدفه واحد هو هدم هذا الدين والدين دوت مش قضية الأزاهرة وبس قضيتي وقضيتك وقضية كل مسلم عايش على وجه الأرض قضيتنا هو الدين دينك دينك لحمك دمك دي كانت وصية بسيطة خرجتنا عن درس النهاردة لكن كانت مهمة قوي وسامحوني الحديث ذو الشجون لكن والله كان في القلب ألم محتاج إن أنا أقول وأفرغ الشحنة اللي جوايا وبقولها بكل أدب وبكل لين وبكل رحمة وأنا عمري في حياتي عمري في حياتي ما طلعت قدحت في حد ولا عمري هقدح في حد وده عهد بيني وبين ربي لحد ما ألقى ربي ولحد ما أوارى في التراب والله عمري ما أقدح في أحد أبدا كل ما في الأمر إن إحنا محتاجين إن إحنا نلتمس لبعض الأعذار و- و- ونربي بعض على الطاعة وعلى الكتاب وعلى السنة ونوصي بعض ونحاول نصلح أخطاء بعض ولكن بيننا وبين بعض من غير فضائح على فضائيات ومن غير آه، برامج بالمنظر دوت ننشر فيها غسيلنا ونخلي الناس تتفتن في دينها بسبب هذا الموضوع ونشوش على الناس ونخليهم يوصلوا لمرحلة إنهم ما يكرهوا إنهم يسمعوا بالعكس عايزين الناس تسمع أكتر وأكتر وتنفذ وتعمل أكتر وتتفاعل معانا ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا نوصل لهم أكبر قدر من الخير دوت يعني الحقيقة الوقت جري معاكم بحبكم في الله وإن شاء الله لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل رحلة إلى الدار الآخرة خلصنا الموضوع ده خلاص ونكمل رحلة إلى الدار الآخرة إن شاء الله في يوم الاثنين القادم إن شاء الله بالله عليكم ما تنسوش كتروا من الصيام كتروا من القيام كتروا من الصلاة على النبي كتروا من ذكر الله من الاستغفار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته